السابقون المسلم عالي الهمة دوما يسعى للقمة يمضي نحو سماء الله منزله فوق النجمة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بالسابقين في حلقات السابقين أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى اللهم آمين النهاردة الحلقة رقم 18 والأيام عمالة بتجري وكل سنة وانتم طيبين يعني دخل رمضان من أيام وهيودع بعد أيام والرابح فيه من ربح والخاسر فيه من خسر وهي دي الدنيا كلها الإنسان بيدخل من باب ويخرج من باب تاني ومحدش عارف مين اللي فايز ومين اللي خسران لكن نسأل الله عز وجل أن نكون من الفائزين اللهم آمين يا جماعة محتاجين إن احنا نغتنم والله كل لحظة في حياتنا قبل ما نندم على هذه اللحظات وهي بتمر من حياتنا قبل ما قبل ما نندم ونلاقي نفسنا مرة واحدة يعني واقفين بين يدي الله سبحانه وتعالى حتى نسأل عن كل صغيرة وكبيرة ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ربنا رد عليهم وقال إيه ووجدوا ما عملوا حاضرة ولا يظلم ربك أحدا كنا بنتكلم حبايبنا وإخواننا وأبائنا وأمهاتنا وأخواتنا كنا بنتكلم في الحلقات اللي فاتت عن علو همة الصبيان واحنا بنذكر ليه الصبيان علشان نقول يا جماعه احنا يعني اذا كان دي علو هم علو همه الصبيان امال احنا فين احنا بنعمل ايه ايه اللي قدمناه عشان بس يعني نتحفز شويه ونتحمس ان احنا نخطو خطوات يعني لخدمه هذا الدين بفضل الله سبحانه وتعالى المثال الجميل اللي عايزين نذكره النهارده ونبدا بيه النهارده ان شاء الله طفل صغير كان احد الملوك في بلاد الكفار كان نفسه ان هو يقضي على الخلافه الاسلاميه في بلاد الاندلس. بلاد الاندلس حكمت بالاسلام 8 قرون 800 سنه لم تغيب او لم تغب شمس الاسلام عن بلاد الاندلس 800 سنه 8 قرون. كيف كان القضاء على الخلافه في بلاد الاندلس؟ شيء عجيب جدا يعني. في يوم من الايام احد ملوك البلاد الاعداء يعني وكده بعت جاسوس من الجواسيس لبلاد الاندلس عشان يعرف احوال البلاد عامله ازاي يعني اخبار العده والعتاد العده والعتاد والسلاح والرجال عايز اعرف اخبارهم ايه عشان يعرف لما يجي يخش يغزو البلاد ديت محتاج محتاج ايه بالظبط يعمله فالمهم ارسل جاسوس الجاسوس اول ما دخل البلد بتاع بلاد الاندلس اول ما دخل مباشره وجد صبي صغير جدا جدا جالس تحت شجره عمال بيبكي انت لما تشوف عيل صغير بيبكي تحت شجره ايه اللي يخطر على بالك على طول يا اما حد خد اللعبه بتاعته يا اما حد خد منه فلوسه يا اما هو نفسه في شوكولاته نفسه في في نظام في اي حاجه يعني عيل صغير يعني فايه اللي حصل فساله ما الذي يبكيك يا بني هل ضاعت اللعب التي كنت تلعب بها فراح باصص الطفل كده يعني ايه باشمئزاز او باشمئناط المهم يعني فكان قرفان منه يعني متضايق فبيقول له سبحان الله وهل خلقنا من اجل اللعب ده يعني ده طفل صغير يعني وهل خلقنا من اجل اللعب قال اذا فعلى ما البكاء قال ابكي لانني انا الذي تعودت ان اضرب عصفورين بسهم واحد واليوم لم استطع الا ان اضرب عصفورا واحدا بسهم واحد فالراجل لما لقى كده فضربها في دماغه يعني قال لك اذا كان ده حال الصبيان امال الرجاله اللي جوه يبقى شكلهم عامل ايه فقال لك نحترم نفسنا ونلم العده ونروح فراح قال للملك قال له لا تحاول ان تدخل تلك البلاد الا اذا دخلت عليهم المعاصي وفرطوا وابتعدوا عن شرع الله فهنا تستطيع ان تغزوهم وبالفعل جاء من جاء بعد ذلك من بني العباس وافتاهم بحل الخمور من نقيع التمر وبحل الغناء والموسيقى فسمعوا الغناء والموسيقى وشربوا الخمر ووقعوا في الزنا وضاعت الامه او ضاعت كثير من الامه فدخلوا بعد ذلك وقضوا على الخلافة في بلاد الأندلس سبحان الملك الشاهد هو موقف الطفل الصغير ده طفل صغير بيقول له هل خلقنا من أجل اللعب شوف قد ايه حال الطفل حال طفل يعني بنهديه النهارده لرجال الأمة وهل خلقنا من أجل اللعب عمرك ده كنزك الحقيقي عمرك ده كنز الحقيقي إما أن يضيع وإما أن تستثمر العمر وتجني الخير كله في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم العمر ده هتحاسب عليه لا تزول قدم عبد من عند ربه يوم القيامة حتى يسأل عن أربع والحديث رواه الترمذي بإسناد حسن عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل به يبقى إذا هتتسأل عن كل ده يبقى لازم تجهز نفسك ولذلك لما لقي الفضيل بن عياض رحمه الله رحمة واسعة وجد رجلا غافلا عن طاعة الله بعيدا تماما فقال سبحان الله كم عمرك؟ راجل ما بيصليش ولا عمره سجد لله سجدة وطول عمره عايش كده على الشهوات والملذات قال كم عمرك؟ عندك كم سنة؟ قال عمره ستون عمري ستون سنة قال سبحان الله فإنك منذ ستين سنة تسير إلى الله يوشك أن تلقاه خلاص ده أنت قربت خلاص يعني بينك وبين الموت شعرة فالرجل كأن الكلمة و- يعني وقعت في موقع عظيم من قلبه فقال إنا لله وإنا إليه راجعون كأنه فكروا بحاجة هو كان نسيها قال إنا لله وإنا إليه راجعون فقال له الفضيل هل تعلم معنى تلك الكلمة قال أجل أعلم أني ملك لله وأني إليه راجع فقال له الفضيل يا هذا من علم أنه ملك لله فليعلم أنه بين يديه موقوف ومن علم أنه بين يديه موقوف فليعلم أنه بين يديه مسؤول ومن علم أنه بين يديه مسؤول فليعد للسؤال جوابه فهل أعددت للسؤال جوابه فقال الف- فقال رجل الفضيل ما الحيلة يرحمك الله طيب أنا غلطت ستين سنة خلاص أيأس لا ما تيأس قال ما الحيلة يرحمك الله وسبحان الله العالم لا يقنط الناس من رحمة الله ولا يجرئ الناس على معصية الله قال الحيلة يسيرة قال ما هي هاتها قل لي عليها ب- هي ايه بالظبط قال الحيلة يسيرة أن تتقي الله فيما بقي يغفر الله لك ما قد مضى وما قد بقى قال جل في علاه إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما وبمناسبة الآية دي تحضرني قصة آه، رواها المنذري بسند جيد أن رجلا يعني قد بلغ من الكبر عتيا راجل كبير جدا في السن يعني بشكل صعب جدا لدرجة أن حواجبه سقطت على عينيه فدخل على النبي ولم يكن أسلم بعد فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا محمد إني قد عملت من الذنوب ما لو إن وزع على أهل الأرض لأغرقهم جميعا خد بالك بقى فتبسم النبي في وجهه ياه طب وإيه لزوم البسمة في الوقت ده طب ما كان النبي يغضب كده و... ويكشر في وشه لأنه راجل مذنب قال لك البسمة دي لها أثر عظيم جدا على قلوب العصاة ان هو حاسس ان هو ما ينفعش خلاص هو يعني ما ينفعش يتوب هو حاسس إن الدنيا كلها ظلمت في وشه فبتيجي البسمه هنا بتضوء له الطريق بتفتح له باب الامل فتبسم النبي وقال اتشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اشهد قال ابشر فان الله قد ابدل سيئاتك كلها الى حسنات يا الله فالراجل مستغرب ومش مستوعب الموضوع وعايز يقول للنبي عليه الصلاه والسلام لا ده في حاجات انا لسه ما قلتلكش عليها قال يا رسول الله وغدراتي وفجراتي انت تعرفش انا عملت ايه ده انا عملت بلاوي يعني فقال النبي صلى الله عليه وسلم وغدراتك وفجراتك فولى الرجل مكبرا الله اكبر الله اكبر فما زال يكبر حتى غاب عن عين النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يتبسم بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم افتحوا باب الامل للناس ما تقفلوش الدنيا في وشوش الناس واوعى تيأس حد من رحمه ربنا انا اهدي ليك بس حديثين كده على الماشي كده بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم الحديث الأولاني رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث أن رجلا قال لرجل آخر والله لا يغفر الله لك خد بالك فقال جل وعلا من ذا الذي تألى يتألى يعني يحلف من ذا الذي تألى علي ألا أغفر لفلان قد غفرت له وأحبطت عملك الحديث الثاني رواه أحمد وأبو داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رجلان من بني إسرائيل متواخيين فكان احدهما مذنبا والاخر مجتهدا واحد فيهم كان مذنب جدا والتاني مجتهد في العباده قوي فكان المجتهد والحديث رواه احمد وابو داود بسند صحيح عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رجلان من بني اسرائيل متوخيين وكان احدهما مذنبا والاخر مجتهدا خد بالك فكان المجتهد يمر على المذنب ويقول اقصر يعني كفايه بقى ذنوب واقصر ديت كلمه يعني ما هياش ما هياش اسلوب دعوه يعني زي ما تكون معدي على واحد النهارده تقول له ما تخف بقى مش كده يعني ما يعني ما, ما تتقي ربنا وده اسلوب دعوه اسلوب الدعوه ده لابد ان انت ترقق قلب الانسان اللي قدامك وتمهد للمساله وتحببه فيك وتقدم له الهديه وتتالف قلبه وتطبطب عليه وتقبله وتقبل راسه وتحاول تتعامل معاه معامله طيبه عشان يلين القلب ويلجا ويرجع الى الله سبحانه وتعالى انما بالغلظه والشده دي يزداد عنادا فكان يمر عليه ويقول له اقصر والتاني يقول له خليني يا رب انت مالك انت سيبني ربنا يعلم باللي جوايا مثلا يعني ففي مره من المرات مر عليه المجتهد فوجده مذنبا في ذنب كبير فقال والله لا يغفر الله لك او لا يدخلك الله الجنه قال ابو هريره راوي الحديث يقول والله لقد قال الرجل كلمه او بقت ضيعته يعني هتخليه يهلك أو بقت عليه دنياه وآخرته فلما مات الاثنين دولت فاجتمعا عند الله جل وعلا فقال جل وعلا للمجتهد أكنت بي عالما أنت كنت عارف إن أنا مش هغفر له أو مش هدخله الجنة أكنت بي عالما أم كنت على ما في يدي قادرا اذهبوا به بالمجتهد ده فأدخلوه النار ثم أمر المولى عز وجل الملائكة بأن يأخذوا هذا المذنب وأن يدخله الجنة فاوعى اوعى تيأس حد من رحمه ربنا يوم ما ربنا يكرمك وتبقى ملتزم وتبقى او تبقى انت ملتزمه وتشوف اي حد عاصي او تشوفي واحده عاصيه على طول نتذكر قول الله عز وجل كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا ان الله كان بما تعملون خبيرا يا جماعه احنا ما اتولدناش ملتحيين وحافظين القران والسنه وعلماء ودعاه كلنا كنا اصحاب ذنوب ومعاصي وما زلنا اصحاب ذنوب ومعاصي هو في حد معصوم في الدنيا دي من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط تريد مبرأ لا عيب فيه وهل نار تطير بلا دخان يعني انت لو لو التمست انسانا بلا ذنب خلاص لن لن تصاحب احدا على وجه الارض فالكل اصحاب ذنوب والنبي صلى الله عليه وسلم قال كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون تعال نشوف قصه بقى جميله جدا جدا نتعايش معاها ونختم بها اللقاء الجميل ده قصة معاذ ابن عمرو ابن الجموح ومعوذ ابن عفراء علو همة فوق فوق الخيال علو همة يضرب بها المثل الناس كانت زعلانة لما أهل الدنمارك أو الرسام اللي كان في الدنمارك سب النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلوات ربي وسلامه عليه لكن سبحان الملك زعلك على النبي عليه الصلاه والسلام خلاك عملت ايه؟ اهو قعدت تستنكر وبتوع الدنمارك وعملوا وسووا انت عملت ايه؟ انت قربت من ربنا؟ انت اتبعت النبي عليه الصلاه والسلام بتقول بحبه وبدافع عنه، اتبعت سنته؟ النبي عليه الصلاه والسلام امرك بكذا، عملت؟ نفذت؟ وقد يكون اللي غضب اللي غضب عشان خاطر النبي عليه الصلاه والسلام قد يكون اول من يخالف النبي ودي مشكله كبيره ان انا غضبان وزعلان عشان النبي عليه الصلاه والسلام وفي نفس الوقت انا ما بصليش وهي غضبانه وفي نفس الوقت مش محجبه وزعلانه عشان النبي عليه السلام وهو بعق الوالدين وهي زعلانه عشان النبي عليه السلام وهي مزعله زوجها وهو زعلان عشان النبي عليه السلام وفي نفس الوقت مبهدل جيرانه خدت بالك يبقى فين بقى فين الكلام ده يبقى المفروض الانسان لما يقول انا بحب النبي عليه السلام اتبع النبي عليه السلام اه سبحان الملك يعني الانسان يعني لا يدعي المحبة إلا إذا كان متبعا متبع للنبي عليه السلام قال جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله من أعظم علامات حبك لله اتباعك لرسول الله صلى الله عليه وسلم زي قال الإمام ابن كثير هذه الآية حاكمة على كل من ادعى محبة الله شوف قد إيه ولم يتبع ولم يتبع الشرع المحمدي فهو كاذب في نفس دعواه هو بيضحك على نفسه بيضحك على نفسه لانه مش بتبع النبي عليه السلام يبقى منين بيحب ربنا؟ ربنا بيقول لو بتحبني اتبع النبي بتاعي صلى الله عليه واله وسلم. شاف في موضوع معاذ بن عمرو بن جموح ومعوض بن عفراء شباب صغيرين صبيه صغار عندهم حوالي 12 سنه. سمعوا مجرد سماع بس كده ان ابا جهل بيسب النبي صلى الله عليه وسلم. صبيه صغار ورغم ذلك لم يتحملوا كلمه تقال في حق النبي صلوات ربه وسلامه عليه. هو ده بقى الحب بقى الحب العملي مش حب مجرد بقى كلام كده ودخان يطير في الهواء لا حب بجد حب النبي اتبع النبي ولا اطيق ان انا اسمع ان حد بيتكلم ربع كلمه في حق النبي صلى الله عليه وسلم على طول في ساعتها كانت في غزوه بدر والحديث رواه البخاري والاثنين يعني بيحكي عنهم عبد الرحمن بن عوف بيقول عبد الرحمن بن عوف بيقول إني لفي الصف في يوم بدر إذ نظرت حولي فوجدت نفسي بين غلامين من أغلمة الأنصار اللي هم معاذ بن عمرو بن جموح ومعوذ بن عفراء قال عبد الرحمن بن عوف فلم آمن بمكاني بينهما يعني يعني إيه؟ هيبدأ الجهاد دلوقتي ويعني احنا لما بنكون رجاله وسط بعض اهو ده بيدافع عن ده وده بيدافع عن ده انما انا دلوقتي وسط غلامين هعمل ايه انا انا كده مكشوف يعني قال ايه فلم امن بمكاني وفجاه بيقول فغمزني احدهما سرا من صاحبه اللي على اليمين راح قال له يا عم يا عم بحيث ان التاني ما يسمعوش قال ماذا تريد يا ابن اخي قال اتعرف ابا جهل انت عارف شكله قلت وماذا تريد من ابي جهل فقال قد سمعت انه يسب النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده يعني والله لئن لقيت ابا جهل لا يفارق سوادي يعني جسمي لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الاعجل منا يعني همسك فيه وعبط فيه ولا يمكن اسيبه لحد يانا يا هو نموت فعبد الرحمن بن عوف يبقى مبسوط جدا ده ده ب 100 راجل شويتين لقى التاني بيغمزه يا عم يا عم قال ماذا تريد يا ابن أخي قال أتعرف أبا جهل مبارك ونفس الكلام يعني قلت بلى أيوة عارف قال فلما تريد يعني ماذا تريد من أبي جهل قال سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالذي نفسي بيدي لئن لقيته لا يفارق سوادي سوادا حتى يموت الأعجل منا قال فلم ارضى عنهما بديلا عبد الرحمن بن عوف كان في الاول بيقول ايه انا قاعد يعني واقف كده مش في امان يعني لا دلوقتي مش عايز ولا 100 راجل مكانهم ده هم دول احسن 100 راجل فقال فلما بدا الجهاد رايت ابا جهل يزور في الناس عمال بيتحرك يمين وشمال فقال فقلت لهما الا تريان هذا الرجل شايفين اللي قدامكم ده قالوا له ايوه قال هذا صاحبكما الذي تبحثان عنه قال فانقض شوف اللفظ فانقض عليه كالصقرين فقتلاه ما ما ما, ما استحملوش في ساعتها على طول الاثنين جري وراه و12 سنه جري وراه وبالسيف راح قاتلين مين؟ ابو جهل وراحوا الاثنين من فرحتهم شوف يا اخي الحب يا اخي سبحان الله من فرحتهم جريوا على النبي عليه السلام وكلاهما يقول انا قتلته يا رسول الله وده يقول له لا ده انا اللي قتلته يا رسول الله الثاني يقول له لا انا اللي قتلته حب النبي صلى الله عليه وسلم يطيب بخاطر الاثنين قال هل مسحتما سيفيكما قال لا قال هات السيفين خد السيفين فرأى دماء أبي جهل على السيفين فقال كلاكما قتل انتوا الاثنين قتلتهم ومين اللي جاب له بقى راس أبو جهل بعد كده عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود كان أبو جهل كان يسخر منه ويسميه ايه كان عبد الله بن مسعود كان راعي غنم فكان يقول له ايه ماذا تصنع يا رويعي الغنم يعني بيصغروا للتحقير يعني فراح طالع عبد الله بن مسعود النبي عليه الصلاه عايز يطمئن ان ابو جهل اتقتل فقال من ياتيني براس ابي جهل فراح عبد الله بن مسعود مسك ابو جهل طلع فوق صدره كان في الرمق الاخير قال لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا روائي الغنم واخد بالك فسبحان الله فراح ابن مسعود راح نازل عليه بالسكين او السيف وراح قطع رقبته وراح بيها للنبي عليه السلام فالنبي عليه السلام قال اه الله الذي لا اله الا هو هو ده ابو جهل واخد بالك يعني والله هو ده ابو جهل اللي اتقتل فقال آه الله يعني هو هو والله بال يعني فالنبي عليه الصلاه قال هذا فرعون هذه الامه شاهد في موضوع موضوع معاذ بن عمرو بن جموح ومعوذ بن عفراء الاثنين يا جماعه كان لهم قصه كده غريبه جدا في قصه اسلام والد معاذ بن عمرو بن الجموح معاذ بن عمرو بن الجموح ابوه اللي هو عمرو بن الجموح كان كان كافرا وكان اعرج شديد العرج وده بقى اللي يعني شوف شوف همته لدرجه ايه يعني اسلم وهو عنده شوف كام سنه وراح قاتل في غزوه بدر وقتل ابا جهل او شارك في قتل ابي جهل ورغم ذلك برضه كان سبب اسلام والده سبب اسلام ده اللي بنقول بقى للشباب يعني انت التزمت الحمد لله ربنا يكرمك يعني بالاسلوب الجميل والمعامله الطيبه وال والابتسامه الحلوه اه تستطيع ان انت تكون سبب التزام الام والاب واخواتك تكون بركه على بيتك كله بفضل الله سبحانه وتعالى فالمهم الشاهد في الموضوع ان ابوه كان اللي هو عمرو بن جموح كان بيعبد صنم اسمه مناه مناه ده اصلا صنم كبير جدا جدا موجود عند الكعبه خد بالك فطبعا عمرو بن جموح اعرج وهو كان ساكن بعيد عن الكعبه فيعمل ايه فبدل ما يروح الكعبه عشان يعبد مناه اللي هو الصنم الكبير فقال لك لا انا اعمل ماكيت صغنطت كده ميني ملا واخد بالك يعني ايه اله كده على ما تفرج يعني فاهم ازاي ولما ابقى ايه ابقى فاضي ابقى اروح للاله التاني الكبير وراح عامل مناه كده صغنطت وحطه عنده كده ايه على حته كده عامله زي الكومودينو يعني وكل يوم الصبح يقوم ويسجد لمناه ويس- ويبوس في مناه ويركع لمناه ولما يسافر يستشير مناه ولما يتجوز المهم يعني مناه ده كان كل حياته راح معاذ ابنه بقى عمل حركه جميله جدا عشان يكون سبب اسلام والده وكانت قصه جميله جدا جدا مش هقولها لك الا لما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم معاذ بن عمرو بن جموح كان هو كان اسلم في القبيله بتاعته هو ومعاذ بن جبل ومجموعه من الشباب الصغيرين جمعهم قال لهم عايزين نشوف فكره عشان والدي يسلم والدي عدى 60 سنه وعايز يلحق يسلم قبل ما يموت المهم اتفقوا مع بعض ومن شباك البيت كده واخد بالك وراحوا ايه خاطفين مناه واخدينه وعزك الله وراحوا راميينه منكسا راسه في بئر الناس بترمي فيها النجاسات بتاعتها مخلفات قضاء الحاجه والكلام ده كله بيرموها في البئر دي فراحوا راميينه على راسه عند البئر دي صاحب صباح الصبحيه آه، معاذ آه، صاحب الصبحيه آه، آه، عمرو بن الجموح بيدور على الاله بتاعه ما لهوش الاله تاه الاله اتخطف حادث اختطاف اله واخد بالك إيه بيدور اله فين ر- إيه ربنا بتاعه بقى فاهم ازاي ربنا فين ربنا ضاع فعمال يدور مش لاقيه خرج في الشوارع حد شاف اله تاني المهم يعني ايه عمال بيدور على الاله بتاعه حد شاف اله يا ولاد الحلال لحد ما فضي فين وفين بص لقاه منكسا راسه عند بئر النجاسات فبص قال اله ويترمي في المكان ال- الوحش ده فرح واخده وقال لئن علمت فاهم ازاي من يفعل بك ذلك او من فعل بك ذلك لاخزينه ده انا كنت اقطعه وراح واخده البيت قوم غسله ومظبطه ومريحه وكلنا ثلاث خمسات وسيفن اب ومظبطه وراح حطه تاني وقعد يعبده واخد بالك برضه ما بطلش يعني في اليوم الثاني معاذ بن عمرو بن الجموح برضه ومعاذ بن جبل والشباب راحوا سارقين الاله ورموه في نفس المكان صبح الصبح عمرو بن الجموح فين ربنا بتاعه ما لقاهوش خلاص بقى عرف السكه بقت ايه بقى ده مشواره اليوم يعني الاله يروح يتحط في البلاعه ويروح يجيبه من البلاعه وهكذا يعني فراح جاري على المكان وراح جايبه برضه لئن اعلم من يفعل بك ذلك والله لاخزينه واخد بالك وبعدين جه في ليله ثالثه ربنا الهمه بحاجه كده كانت دي سبب اسلامه راح ماسك السيف بتاعه وراح حاطه في رقبه الاله ده الصنم بتاع مناه ده قال له لئن كنت الها حقا فادفع عن نفسك ايه اله تايوان انت ولا إيه؟ يا عم ما تدافع عن نفسك اعمل حاجه يعني يجي يخطفوك ويرموك هنا وانت قاعد ما بتعملش حاجه اعمل حاجه لان كنت الها حقا فادفع عن نفسك فالشباب جم بالليل برضه وراحوا واخدين الصنم المناه ده وفي راسه السيف كده واخدينه وحاطينه في البئر وراحوا شايلين السيف وحاطين مكانه سلسله بكلب ميت خد بالك بقى عمرو بن جموح قام الصبح ما لقاش لا الاله ولا السيف جري على المكان ما خلاص بقى يعني بقى ايه بقى ده ال weekend بتاعه بيقضيه هناك يعني فاهم ازاي؟ فراح ايه شاف المنظر فراح لقى ال- الاله مرمي في ال- في البتاع ديت بئر النجاسات والسيف متشال ومحطوط كلب ميت طبعا لو واحد بقى غيره بقى يكون متخلف ولا بتاع يقول لك ما شاء الله معجزه ما شاء الله السيف تحول لكلب ميت الله اكبر طب يعني ايه فاهم ازاي؟ ده لو انسان يعني مخه ضايع يعني لكن الحمد لله ربنا اكرمه بان الهدايه جت في اللحظه دي فبص كده اله ويتعمل فيه البلاوي ده ده ده, ده ايه ده مسخره ده ولا ايه ده عمال يتبهدل يمين وشمال ده ملطشه ده ولا ايه فراح باصص كده قال ايه رب يبول الثعلبان براسه لقد ذل من بالت عليه الثعالب فلو كان ربا كان يمنع نفسه فلا خير في رب نأته المطارب برئت من الأصنام في الأرض كلها وآمنت بالله الذي هو غالب فسجد في محراب التوحيد وأسلم وآمن بالله جل وعلا واتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبتني جدا الحيلة الجميلة اللي عملها ابنه عشان يكون سبب في إسلام هذا الرجل هذا الرجل أسلم بعد كم سنة أسلم وكان عنده فوق الستين سنة هو أعرج شديد الع... شديد العرج وانتم عارفين ان ربنا رفع آه، تكاليف الجهاد عن ثلاثة عن الأعمى وعن الأعرج وعن المريض يعني هو ليس عليه جهاد أصلا ورغم ذلك وولاده كان عنده ست أولاد كلهم بيجاهدوا في سبيل الله ومنهم ابن شارك في قتل أبي جهل ومعاذ بن عمرو بن جموح ورغم ذلك لم يكتفي عايز يخش يجاهد فين في غزوة أحد فابنه يقول له يعني يا ابي احنا بنجاهد واحنا كلنا في ميزان حسناتك واقعد وبلاش يقول له ابدا فراح اشتكاهم للنبي عليه السلام قال له يا رسول الله ان بني هؤلاء يمنعوني من الجهاد في سبيل الله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اما انت يا عمرو فلقد رفع الله عنك الجهاد ثم نظر النبي إلى أولاده وقال أما أنتم فدعوه سيبوه فلعل الله أن يرزقه الشهادة فدخل عمرو بن الجموح فقاتل فقتل فاستشهد في غزوة أحد في رواية تانية جميلة قوي إن عمرو بن الجموح قال يا رسول الله إني رجل أعرج شديد العرج ألا إن قاتلت فقتلت أأطأ بعرجتي هذه في جنة الرحمن قال أجل يا عمرو فدخل فقاتل فقتل فمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فوجده قد قتل في غزوة أحد فقال والله يا عمرو لكأني أنظر إليك الآن وأنت تطأ بعرجتك هذه في جنة الرحمن سليمة صحيحة الله الله شفتوا عليه همة الصبية الصغار قد إيه كان سبب في إن هو يقتل أبا جهل سبب في إسلام والده سبب في استشهاد والده حاجات كتيرة جدا إن شاء الله ننتقل في الحلقة بتاع بكرة إن شاء الله مع علو همة النساء ثم بعد ذلك علو همة الشيوخ أسأل الله عز وجل أن يرزقنا علو الهمة وأن يجعلنا من السابقين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السابقون السابقون المسلم عالي الهمة دوما يسعى للقمة يمضي نحو سماء الله منزله فوق النجمة المسلم عالي الهمة دوما يسعى للقمة يمضي نحو سماء الله منزله فوق النجمة السابقون السابقون هو سباق في الخيرات همته فوق الغيمات عيناه مواكب من نور كفاه رحيق الغابات هو سباق في الخيرات همته فوق الغيمات عيناه مواكب من نور كفاه رحيق الغابات السابقون السابقون السابقون